الله احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان سيدنا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين اما بعد قبل ان نبدا في درسنا الثالث والعشرين في دروسنا حول تفسير وشرح احاديث صحيح البخاري رضي الله عنه من خلال كتاب ابن حجر العسقلاني فتح الباري في شرح صحيح البخاري اود ان يفسح بعضنا لبعض صدورنا ونفسح لبعضنا بعض يعني اماكننا والا يضايق مسلم اخاه المسلم فتوحد الله لا اله الا الله واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد درسنا الثالث والعشرون ان شاء الله رب العالمين نحمد الله ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا اجعلنا هادين مهتدين يا رب العالمين الحديث ان شاء الله رقم 100 لان بعض من الاخوات والاخوه بيطلبوا رقم الحديث الحديث رقم 100 في صحيح البخاري النهارده معانا معاه ان شاء الله قبل الحديث ونحن ما زلنا في كتاب الايه كتاب العلم ما زلنا في كتاب العلم قال آه كتب عمر بن عبد العزيز الى ابي بكر بن حزم انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه فان خفت دروس العلم ان خفت دروس العلم مش دروس جمع درس لا دروس جمع ايه درس ودرس يعني ايه انطمس وانمحى وانتهى ان خفت ان العلم يضيع ويندرس ويتوه ويضمحل ويذوب ويتبخر فان خفت دروس العلم وذهاب العلماء ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولتفشوا العلم ولتفشوا العلم يعني ايه لتنشروا الايه العلم ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا ده كلام سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قبل أن أدخل في الحديث رقم 100 اللي أنا هقراه بالمرة حيث يعني روى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا بنزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر بن عبد العزيز قبل الدخول في الحديث ده بيكتب يكتب إلى ابن حزم رضي الله عنه يقول له إن خفت أن العلم يضيع فاكتب أحاديث رسول الله اكتب الأحاديث والناس تظن أن الحديث لا أهمية له مش مهم زي القرآن وقلنا في الدرس الأول في شرحنا لصحيح البخاري أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتيها رسولنا كما أوتي القرآن وأوحي إليها وأوحي إليه بها كما أوحي إليه بالقرآن صلى الله عليه وسلم يعني أي كلام يخص الدين من فم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم اعرف أن ده وحي من الله اعرف أن ده وحي من الله أضرب لك مثل واحد دخل على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أعرابي قال يا رسول الله إن دخل أحدنا فرأى رجلا مع أهله يعني لا قدر الله واحد دخل لقي راجل غريب مع مراته مع زوجته يعني الراجل صاحب البيت دخل بيته ليه واحد غريب في البيت مع زوجته في وضع يعني اتكفى عشاء قال إن قتل قتلتموه صاحب الحق واحد ليه واحد مع مراته يعمل له ايه او يا اما يقتله ان قتل قتلتموه وان تكلم جلدتموه واذا سكت سكت عن غيره فاهتز النبي لكلامه صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله الواحد منا لو دخل ليه واحد مع مراته وحاجه من ثلاثه يا اما يتكلم ويقول يقول معاك اربع شهود ده ما معيش طب تعالى نجلدك 80 جلده لان دي ايه ده بهتان وقتل لان لازم القتل يبقى بايه ببينه وفين البينه ما معكش يبقى لازم ايه يجلدوه 80 جلد فان تكلم جلدتموه وان قتل طب قتل ليه يعني يبقى يقتل وان سكت سكت عن غير هنعمل ايه ولما سيدنا عمر وقف على المنبر وقال ايها الناس لو رأى أمير المؤمنين رجلا يزني بامرأة أتقيمون عليه الحد أو عليهما الحد على الاثنين دول يعني يعني أمير المؤمنين جه كده وهو ده مين؟ عمر بن الخطاب عدل ولا غير عدل؟ عدل ثقة ولا مش ثقة؟ ثقة قال إيه رأيكم بقى أمير المؤمنين شاف راجل مع ست بيرتكب الفاحشة ها تقيم الحد على الاثنين ولا لا؟ فقال علي أمع أمير المؤمنين شهود ثلاثة غيره؟ اه البيوت مش كل واحد مناص من الثاني شكوا شكوى خلي بالك أمير المؤمنين معاه ثلاثة غيره عشان يبقوا إيه؟ أربع شهود أربعة شهود قال لا قال إذا نجلد أمير المؤمنين ثمانين جلدة يا سلام يا سلام على العظمة لما تبنى الأمم هكذا امير المؤمنين مع الثلاث شهود قالوا لا بالسلام هو انت تيجي تفتري على الناس وتقول نجلدك 80 جلد ولما معكش ثلاث شهود غيرك معاك حتى ان شهد ثلاثه وقال الرابع لم ارى او خيل الي او انا بيتخيل ان هو فلان وفلان او انا الحقيقه ما شفتش ان هم في وضع ارتكاب فاحش او او لا يقام الحد ده خبر اجراء الحدود بالشبهات اجراء الحدود بالشبهات حتى قال ابو حنيفه يا أمي... يا قالوا يا أبا حنيفة رأينا امرأة ترتكب الفاحشة وهي حبلى حامل هي نفسها حامل أصلا أتقيم عليها الحد قال لا حتى تضع حملها ويشهد عليها إما أربعة أو تعترف هي بنفسها كلام مش كل البيوت تهدم ولا, ولا عار بيلزم أسر وعائلات نسأل الله عز وجل أن يعصم بيوتنا وبيوت المسلمين من كل سوء سوف يعلم فالاعرابي زعلان يقول يا رسول الله ده انا لو دخلت الراجل مع مرات يا اما بقى اللي اتكلمت تجلدوه وان قتلت تقتلوه ما توحدوه لا اله الا الله وان سكت سكت عن غيره معقول واحد يشوف الله ان المؤمن يغار المؤمن بيغار ورأينا كيف كان عبد الرحمن بن عوف غيورا على الحرمات وكانت زوجته رضي الله عنها بتروح المسجد هو خايف يا عيني يقول لها ما تروحيش من شدة غيرته خايف ان حد يشوف حد حاجه في السكه الهواء يطير حته من جلابيتها حته من ايدها تبقى هو مش عارف بس في نفس الوقت عنده نص لا تمنعوا اماء الله المساجد صح ولا لا؟ يعني الرسول يقول لما الست بتاعتك عايزه تروح الجامع ما تقولهاش لا ما تروحيش خليها تروح يبقى هي هو اذا حب يمنعها في نص يقابله هو مش عايز يعترض على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعمل ايه؟ يلجا الى حيله لا الى اين؟ رايح اصلي العشاء انا توكل على الله وراح تخفى ومشي في الظلمه ومشى راح خابط قيدها هي ما تعرفش مين خبطها بعد عملت الخلف دور ورجعت على البيت خلي بالك فرجع لقيها في البيت فكر ما علقش قال لما نشوف الاحداث هتتمخض عن ايه بالظبط شوف الله شوف تربيه رسول الله مش انت تعمل تحقيق لمراتك تشتغل في المباحث لا نعم لا يخلو قلب مسلم من شك او طيره يعني مش قلب واحد فينا يخلو من الشك او من شيء من التشاؤم فاذا ظننت شكيت يعني في امراتك فقربتك بقى فاذا شككت فلا تحقق اذا ظننت فلا ايه فلا يعني لما تشك ان مراتك كانت بتكلم حد في التليفون كانت مش عارف تتكلم زميلها في العمل كلمه مش شيء ما تقعدش تبحث ورا الموضوع الاسلام بينهاك عن هذا حتى ان الاسلام امرك عندما تعود من سفر ان تبلغ اهلك قبل الدخول ما ترجعش انا كنت فاتح ودخل على طول تفزعهم ها مش يلاقوك زي العفريت مره واحده في البيت لا لازم تديهم ايه؟ احنا ها؟ ايه؟ زمان كان كان الراجل يفضل داخل بدستور دستور انت لما تفهم يعني دستور يعني ايه؟ يعني لن ادخل الا بدستور القران، ايه دستور القران؟ ادي خبر لاهل بيتي، الرسول كان يرجع يروح راجع على المسجد الاول ويبعت واحد يبلغهم الرسول قد وصل بسلامه الله. يمكن يا اخي مراتك في وضع انت ما تحبش تشوفها فيه ها؟ من مثلا من عدم نظافه من رائحه كريهه هي عارفه انك مش جاي دلوقتي فيعني مهمله شوف الرسول وصل بيه الامر ايه قال حتى تستحد المغيبه يا سلام يا رسول الله اه ادب ادب مفيش بعد كده فاذا شككت او اذا ظننت فلا تحقق تقعدش عشان انت لو فتحت على باب على نفسك باب فتحه الشك والريبه تدخل في متاهات انت مش قدها واذا تطيرت واحد بيتشائم يقول لك انا الراجل ده ما مشيش معاه في المشوار الا ويحصل مصيبه لو ما مشيش معاه اذا تطيرت ها الفمض على بركه الله اذا اتشائمتم تلاقي مفيش حاجه اسمها ايه لا طيره ولا تشاؤم مفيش حاجه في الاسلام اسمها ايه طيره او تشاؤم انما الاسلام كله مبني على الايه على التفاؤل ورجاء رحمه الله عز وجل فقال له يا رسول الله ده انا اللي اتكلمت تجلدوني وان قتلت تقتلوني والواحد ان سكت يسكت عن عن عن عن, عن, عن, عن مصيبه فزهد سيدنا عبد الرحمن بن عوف فضل مرقتها يوم ما راحتش الناس خمس اوقات ايام الرسول والصحابه كان الخمس اوقات مليئه زي شوف مسجدنا كده ما شاء الله لا قدر اللهم عمر بيوتك بيوتك يا رب بالعمار يا رب واجعلنا من الذين يعمرون بيتك يا رب العالمين في كل وقت وفي كل حين كان الخمس اوقات لا تخلو من مصلين ومصليات خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف الخلفاء الراشدين وخلف من تبعهم باحسان فيوم ما راحتش المسجد ثاني يوم ثالث يوم فحب ينكشها بقى قال لها اراك لا تذهبين الى المسجد منذ ايام ثلاثه ايه الحكايه قالت كنا نذهب الى المسجد ايام كان الناس ناسا ايام ما كانوا البني ادمين عندهم ادب مش تلاقي حته واد مفروس فانا وماسك ايد بنت وماشي لو كلمته يجيب عينيك من جوه يقول لك اه انت هتشتغل لي جهاد بقى انت هتشتغل لي اه انت معاك سنجه على طول اول ما يلاقي احد انت معاك ده مرعوب يا ابني مننا ليه سبحان الله مش عارف مين اللي مرعوب من ده المهم خليه مرعوب فالمساله سبحان الله تلاقي غريبه جدا الحياء قد اختفى من الطريق قال صلى الله عليه وسلم سوف يأتي زمان على أمتي ترتكب الفاحشة على قارعة الطريق يقول أمثلهم أحسن واحد فيهم وأكثر واحد حياء وأكثر واحد دين لولا احتجبتما يعني لو بس يعني يعني يعني مش غلط اللي تعمله بس عيش شويه مش قدام الناس كده مش قدام الناس كده والكلام ده روح انت في سكه المطار بالليل ولا طريق مقفل زي ما بيحكوا وبيقولوا حاجات غريبه طبعا لك ان ايه يعني سبحان الله نريد ان نلوث هذا المكان بهذه الكلمات لكن ده امر قائم ولا مش قائم؟ قائم لغياب الحدود لو اقيمت الحدود لدخلت الحشرات الى جحورها ودخلت الافاعي الى جحورها لان النبي يقول صلى الله عليه وسلم لحد واحد يقام في الارض خير لامتي من ان ينفروا سبعين خريفا يا سلام يا رسول الله سبعين سنه مضت شوف يعمل خير قد ايه وراه الحد واحد بس حد واحد بس يقام خير الامه من هذا سبحان الله فلما تاثر النبي بكلام الاعرابي الواحد يتكلم تجلدوه ما معهوش ثلاث شهود لان ادخل بيت ادخل بيت كل ما داخل بيت اخد ثلاثه معايا مش معقول اذا تكلم ياخد 80 جزء اذا قتل يقتل اذا سكت سكت عن غيره فرفع النبي يديه الى السماء وقال اللهم افتح اللهم افتح اللهم افتح يعني رب افتح من عندك الايه وجه الصواب في المساله زي الدعاء دايما لما تبقى بينك وبين اخوك قضيه وتيجي في لحظه ضمير كده ويقظه قلب تقول احتمال يكون على صح هو انا ايش عرفني ان انا مظبوط تدعو هذا الدعاء بس باخلاص ربنا سبحانه وتعالى يبين لك وجه الحق ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين ربنا يريك الحق حقا بس بصدق نيه مش تدعو انت عايز تكوش على فدانين الارض لا ادعو باخلاص نيه ربنا يكرمك كرم كبير جدا ان شاء الله ربنا افتح ربنا فنزلت آية اللعان اللعان خلي بالك يومين ويأتي هذا الرجل نفسه يقول يا رسول الله دخلت فرأيت رجلا مع زوجته الرجل كان قلبه حاسس يقول قال له تعالى ما انت اللي عشانك نزلت الآية اللي بيرى الفاحشة على أهله وليس له شهود إلا نفسه نعمل له ايه يجي قدام القاضي المسلم او الامير بلاش كلمة أمير دي بتلبش كده بلاش أمير يجي قدام العالم ها اللي هيفتي في المسألة يجيب الزوج والزوجة ويحصل بينهم ملاعنة آية الملاعنة والعياذ بالله إيه هي؟ هو يقسم أربع شهادات بالله أنه لمن الصادقين يقسم يقول والله والله والله والله مش ثلاثة بقى أربعة أن أنا أشوف فلان مع فلان والخامسة والعياذ بالله أن غضب الله عليه إن كان من الكاذبين لعنة ربنا تحل به إن كان كذاب طيب إن سكتت أقيم عليها الحد إن سكتت نقيم الحد عليها أنا بقول الكلام ده ليه لأنه كلام غريب على أسماعنا لأنه ما مش موجود واخد بالي لأن ال- هقول لك إيه هقول لك إيه أنت بتفتح التلفزيون أحيانا بترى في الفيلم ال- صورة من صور الفاحشة ولا والله ما بتشوفش إيه أنا ومقدماتها ها والمخرج زوج البقره يقول يقول لزوجته لا انا عايز حراره حراره ايه ده كانت كنيله ده حراره ايه ده كانت ده ربنا يشيل حرارتك من الدنيا ويريحنا منك يا شيخ اه لان الدياسه الديوس بقى تعمل له ايه؟ واحد ديوس هتقول في ايه؟ ربنا يهدي اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون آه سبحان الله فيقول لك ده اصل ده ده عمل ده انا بتبتل في محراب الفن الفن رساله المهم خلينا ايه خلينا مع الزوجه الغلبانه اللي اللي حصل من الغلبان يدرع عنها العذاب يشفع عنها اقامه الحد انها تقسم اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين والله والله والله الراجل جوزي ده كذاب واصله وشه وقالوا للحرام احلف قال جالك الفرق بس الاسلام بيكلم مسلمين ما بيكلمش الحرام لا الاسلام يوطن مجتمع مسلم بيأسس مجتمع قاعدته وسقفه وحيطانه وجدرانه لا اله الا الله محمد رسول الله والخامسه ان لعنه الله عليها ان كان من الصادقين يحصل ايه بعد دي يفرق بينهما واللعان هنا يختلف عن الطلاق ما تحلش له ان ترجع له ابدا حتى ولو اتجوزت 20 واحد بعد كده ما ينفعش ترجع لجوزها الاولاني خلاص شوف شوف الاسلام بيحافظ لان مش معقول بعد ما حصل ده كله بينهم يرجعوا تاني لبعض صح ولا مش صح ولذلك اكثر ما يحزنني اكثر ما يحزنني ان يكون هناك زوج او زوجه رفض المعيشه مع زوجها لسبب او لاخر ومقتنعه بهذا ها وتطلب الطلاق مرات ومرات ويمتنع الزوج انا بستغرب طب هو هتعيش مع الزوجه بالكراهيه ليه؟ ايه اللي يوصل الامر للمحكمه وللقاضي ويقف القاضي ولا انت عايز تطلق وليه؟ ليه؟ لما؟ واحده رافضه المعيشه خلاص يا اخي الانسان في حاجتين يا امساك بمعروف يا ايه؟ يا تسريح باحسان مش تطليق باحسان لا ربنا سماها ايه؟ تسريح عارفين اولادنا بتوع الجيش ربنا يعني يخليهم من المجاهدين لما يقول لك ايه انا بيسرحوا اللي في الايه يسرحوا الدفعه دي فرح للولد ولا حزن فرحان قوي بلوت متسرح بقى مش مسرح شعره لا مسرح عمره كده هذا التسريح يعني بعد ما كان في ضيق هيقع في ايه سهل فربنا سمى الطلاق ايه والانفصال سماه ايه تسريح يا سلام كل واحد ايه عامل زي الايه مع مع فرق القياس ال- ال- ال- الانعام السائمه السارحه ولكم فيها جمال حين تريحون وحين ايه تسرحون يعني ما تاخدها تاخدها الاصاب امال امال جت تريحون ليه الاول العوده بتاعتها لان العوده بتاعتها احنا ما نحسش بيها عوده البهائم الجاموسه والبقره والغنم وال... وال... وال... والابل والناقه وكله لان بعد ما اكلت طول اليوم ورعت في الحقول عادت وضوءها ملأى فشكلها جميل بالنسبه لصاحبها لان ياخد منها خير فقدم الله عز وجل والقرآن الأهم على المهم شكلها حلو يا جاية مليانة لبن ولكم فيها جمال حين تريحون ها وحين ايه تتعصوا جاب بالليل الاول ليه بالليل لان بالليل جايبه الخير معاها وجايه جايبه الخير معاها وجايه كان زمان لما جاموسة اي واحد داعيه كل الضرب والحاره والشارع والبلد كلها بالعلم ربنا يشفيها له ربنا ينتحر له بالسلامه لان الكل بياكل من خيرها دلوقتي لو ايه لو ايه صاحب الجاموسه ها مش الجاموسه روح لله لله احنا بنشوف من حاجه ويبص على بطه شوف الجاموسه مربرة يا اخويا كل يوم تروح الجاموسه ايه بقى سرقوت وصاحب الجاموسه والبيت اتخرب والزلزال هد العلبه كلها المهم لان النفوس مش راضيه لا واحد قلبه على حد ولا في رحمه ولا في دين ولا في اسلام وكل واحد ايه مقتنع انه على صواب وغيره على خطا فصلوا على رسول الله عليه الصلاه والسلام فسيدنا عمر بيقول لابي بكر بن حزم انت عليك بسنه الحبيب صلى الله عليه وسلم ان خفت دروس العلم خفت ان الع- الع- الع- العلم يدرس اكتبه وعليك بافشائه ايه ده هو في علم دكاتيني سيدنا عمر بيقول كانه متوقع اللي هيحصل فان العلم يضيع اذا صار سرا او اذا كان سرا يعني ايه اذا كان سرا هضرب لك مثال في بعض مجالس للاخوات مع بعض اقول انا مش عايز بعد ما اروح وبكره وبعده يبعتوا لي جوابات شتيمه وتليفونات وهو- وانا عارف في بعض مجالس من الاخوات بيسموها مجالس مغلقه على بعض الاخوات يعني ما يضموش اخوات لهم جداد لا ليه؟ لان لهم طريقه معينه في الدعوه لدرجه ان بلغني ان بعضهن المجموعه بتاعتها تلبسها زي خاص يا سلام واحنا فين؟ في الفنيه العسكريه؟ ها؟ ولا في كليه الشرطه؟ ولا في مدرسه جويه ايه دي خاص طب ده يبقى لباس شهره ولباس الشهره احنا منهيين عنه وبعدين الدين لازم ان يكون ايه عاما للناس مش حاجه الاسلام الحمد لله هو الدين الوحيد اللي ما فيهوش خصوصيات ما فيهوش كهنوت هناك في بعض الاديان الاخرى في حاجه اسمها كرسي الاعتراف الحمد لله احنا ما عندناش الكلام ده هناك الواحد منهم يعمل بلاوي سودة والواحده تنيل الدنيا وتروح عند ابوها بقى ها والله امها خلي بالك انت يقعد على الكرسي اياه ده اسمه كرسي الاعتراف عملت وعملت وعملت وعملت امم وهذا الضرائب قد ايه كده لل بتاع المنايل المبنيه دي ها ضرائب قد ايه كده آه، اللي تقول آه، يا فلان ها خلي بالك انت انت مص... انت فاهم ما شاء الله عليك آه. آه. بألف باثنين بثلاث خلاص غفر يسوع ربك كده الله خلاص غفر ازاي؟ انت معكش اهداف آه، تطعيم بتدي اختها لا لا نملك هذا لا العلماء ولا يعني بس دي خصيصه بس لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يظلم الانسان نفسه يذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستغفر الرسول له ويغفر الله رب العالمين بشفاعه سيدنا محمد بس بس ويقول ايه جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله ايه توابا رحيما ولذلك سيدنا ابو بكر قال كان لنا امانان ذهب امان وبقي الاخر الامان الامانين اللي كانوا موجودين الرسول والاستغفار سيدنا رسول الله ذهب الى الرفيق الاعلى فبقي ايه الاستغفار ومن استغفر من الذنب غفر الله له يبقى العلم ما يبقاش في الاسلام سرا مش علم سري مفيش علم. والعلم اللي بيتم سرا ده يعني لازم لابد ان يكون فيه اخطاء لازم لابد ان يكون لان العلم على المشاع لا يتوقف العلم عند حد ولا عند مكان ولا عند زمان اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا يا رب العالمين ده الكلام بتاع سيدنا عمر بن عبد العزيز الله يرضى عليه الحديث بتاع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا آه فضلوا واضلوا هل يا ترى العلم ربنا يشيله من صدور الناس سيدنا الحبيب يقول لا مش هيشيله من صدور الناس امال يحصل ايه انا عايز ارجع بخطوات لورا من ايام ابينا ادم رحمه الله لما بتكلم عن العلم بقى وعن التعلم وعن اداب العالم والمتعلم زي ما اتكلمنا قبل كده لازم ن- نعيش مع الانبياء شويه عليهم وعلى نبينا الصلاه والسلام وهم اعلم العلماء يعني لا اعلم من الانبياء صح ولا لا؟ والعلماء ورثه للانبياء تعالى للانبياء يقال ان ابن سيدنا ادم يسمى شيث شيث بالذات قال يا ابتي قال نعم قال له اطيع الشيطان وتغضب الرحمن ده كلام الشيطان يضحك عليك يبقى كل من الشجره تاكل من الشجره وربنا بيقول لك ما تاكلش تعصي الله وتطيع الشيطان قال له يا بني القران قال ايه وقاتمهما ها قاتم يعني ايه حلف لهم اقسم لهم بايه بالله انه لمن الايه لمن الصادقين انه صادق انه لو اكل انت يا ادم لو اكلت من الشجره دي هيحصل لك حالتين ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجره الا ان تكونا ملكين او تكون من الايه من الخالدين وقاسمهما اني لكم لمن الايه الناصحين بينصحهم النصيحه المظبوطه وانه ناصح وصادق في الكلام بتاعه اني لكم لمن الناصحين فدلاهما بغرور ابونا ادم عليه السلام قال الله انا لو اكلت من الشجره هنبقى فيه حاجتين وخلد والخلد امل لكل انسان الخلد امل لكل انسان يعني على الواحد طهقان من عيشته لا يا سطار انت الموت يجي بقى يعني مراتي سابت لي الهم وسابت لي العيال ويعني مرات- مراتي الثانيه معاذ مع الزبان ومطلعه عينيا و- انت بقى ويروح يزور ابو اخوه يا سلام يا ليتني كنت مكانك من كثره البلاوي دي دنيا بقت متعبه والناس بقوا متعبين عارف لو واحد طلع له كده ومتغطي بقول لك ايه انا ملك الموت يقول له يا عم دي الدنيا حلوه من قال لك سيبني يومين اشوف حالي اه تحت تحت الجد يهرب اه والله تحت الله سيرة الموت طب الناس جريت من الزلزال ليه؟ لانها خايفه من الموت ها اه الموت مرعب برضه ها و- و- و- وال- وال- وال- وال- ويعني والمعصوم من ثبته الله اللهم ثبتنا يا رب في الدنيا والاخره كله كله قاعد مرعوب ليه؟ لانه يقول لك اه البيت وقع عليا وبعدين قال ايه؟ انزل تحت ترابيزه يا ابني ترابيزه ايه يا ابو ترابيزه لا اله الا الله هو لما ربك يا اذن دي يمكن هي الترابيزه دي سبب آه، آه، بس اقول لك اتخاذ الاسباب ماشي لكن القضيه ان كل انسان منا زي والعياذ بالله بنشارك فيها الحته دي الجزئيه دي يعني والعياذ بالله ربنا يعني يزهدنا في الدنيا ويرغبنا في الاخره يود احدهم لو يعمر الف سنه وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر عايز ايه يمتد العمر بتاعه والاجل ولذلك قال له ابا حازم قال له نعم يا امير المؤمنين قال له لما نكره الدنيا لما نكره الاخره ونحب الدنيا كلنا كده اول شيء في الاخره بتيجي يا اخي ده فيه ناس عند كلمه الدار الاخره بيحصل لها ارتكاريه ما عندكوش من الموضوع ده اتكلموا في الدنيا شويه ماشي حصل لها حساسيه عندها حساسيه ضد الاخره وما فيها طبعا يا ابا حازم لما لا نحب الاخره ونحب الدنيا عارف قال له ايه يا امير المؤمنين لانكم عمرتم دنياكم وخربتم اخراكم والانسان لا يتمنى ان ينتقل من العمران الى الخراب صح ولا لا ولما لقى ابو يزيد البطال الراجل ال- ال- ال- العابر السبيل قال له يا رجل قال له نعم قال له دلني على العمران انا عايز اروح حته فيها عمار قال له اسمعني تعال ورايا فمشي وراه يقول له يا عم رايح فين؟ يقول له اوريك العمران يمشي اوريك العمران يمشي يفضل ماشي لغايه ما خرجه من البلد وجد نفسه بين المقابر في نفسه بين المقابر فسبحان الله العظيم قال يا شيخ أقول لك دلني على العمران تأتي بي إلى المقابر قال يا أخاه اسمع الكلام كل الذين هناك يأتون إلى هنا ولا واحد من هنا يعود إلى هناك إذا فين العمران هو ده كل اللي هناك هيجي في الحتة دي لكن مفيش واحد منهم من اللي هنا يبقى ولذلك يقال ان المؤمن اول ما يدخله في القبر المؤمن المؤمن على الصلاه قال الملائكه تجلسه فربنا يمثل له الشمس لحظه المغيب يقول انتظر يقول الملائكين بقى انتظر حتى اصلي صلاه العصر لقد كادت ان تفوتني كم شويه شو محافظ على الصلاه حتى في ايه؟ تموته تموته كل الا الصلاه ده حسبه الشمس قربت تغرب وانا ما صليتش العصر يا عبد الله هذا مكان ليس للصلاة هنا يبدأ الحساب وهم قاعدينه يسألوه سؤال أول سؤال أتحب أن تعود إلى دار الدنيا ها؟ تحب ترجع يقول أتريدان أن تعيداني إلى دار الهموم والأحزان قدماني إلى ربي قدماني قدمي فين؟ لا صدقني رجعوني تاني الثاني المنافق بقى والمنافقين يقولوا ايه ولا الكفار والفجر وبتاع ايه يقول يا ربنا ارجعنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل رجعنا يا رب تاني واحنا خلاص نبقى زي الفل كويسين قوي القران يكذبهم ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لايه لكاذبون بيكذبوا على بعض ليه لان ربنا عمرهم في الدنيا سنوات عاش 40 و30 و50 و100 ها وما عملش خير اشمعنى لما تعاد الكره كمثل الذين ركبوا في الفلك ودعوا الله مخلصين له الدين لئن انجيتنا او لئن انجانا من هذه لنكونن من الايه من الشكل مشكورك يا رب بس انت ايه رجلينا تيجي على البر وصلنا البر ده بس الزلزال يهدى وانا اصلي وابقى كويس واطلع كذا واجي ورا ال- ال- الراجل ال- ال- ال- ال- ال- الاكرام ده الشيخ عمر ده وبتاع ونقعد مع الهبل بتوع اسد بن فرات لا ده انت عايز الجد الزلزال ي- ينتهي يبص يلاقي الحيطان سليمه لا يا شيخ عمر ايه بقى احنا فاضيين له بقى ده احنا ورانا شغل ورانا دنيا اه يا شيخ ده كلام واحنا نضيع وقتنا كده ما ان العمل عباده برضه تبتدي ايه الفلسفه تبقى هكذا هكذا تحت الجد ها يقول أه، ويدعو الانسان أه، لما لما يمس الضر أه، يدعو ربه في جميع الحالات قال ايه؟ قال قالوا هو نايم وهو مضطجع وهو واقع كل الحالات ربنا يكشف عنه الضر يعدي مر كأن لم يدعونا إلى ضر مسه يا خبر أبيض ها، ألا يعلم من خلق؟ آه هو سبحانه وتعالى عليم بالعباد ولذلك قال إيه؟ قال إن من عبادي فقيرا لا يصلح إلا الفقر لو أغنيته لفسد حاله وإن من عبادي غني لا يصلح إلا الغنى لو أفقرته لفسد حاله وإن من عبادي صحيح لا تصلح إلا الصحة لو أسقمته لفسد حاله وإن من عبادي سقيم لا يصلح إلا السقم لو شفيته لفسد حاله هو سبحان حاطط ده في المرض وده في الصحة وده في الغنى وده في الفقر وده ملوش منصب وده له منصب لأن كل سبحان الله عارف خلقه طبيعي زي أنت ولله المثل الأعلى مع عيالك يقول لك الواد حماده ده يجي بالكلمه الحنينه اما الواد محروس ده دماغه ناشفه زي خاله لما كنتش اديله على دماغه آه يمشي اما البنت دي زي حماده ستها والعياذ بالله عينها بصرة وتتمكن على يد الدعاء اما البنت الثانيه الطيبه فاطمه دي ما شاء الله عليها اما زينب دي نص رأ- انت شوف اولادك عارف فما بالك برب العباد عارف عباده عارف ده صح وده يدي وده ليه لان الله ولو بسط الر- الله الرزق لعباده تباغوا في الارض تباغوا في الارض يعني ايه شوف لبنان حصل في ايه يعني باغوا في الارض اداهم ربنا في فتره الستينات كانت لبنان دي مرفع السياحه والصياعه وشرع الحمراء والكلام الفاضي كله هوب انتهت لبنان خلاص سبحان الله فذاقت وبال امرها لكن نحمد الله رب العالمين ان مصر فيها من الصالحين وفيها عمار بيت الله وفيها من اهل العلم الصادقين وفيها من الصالحات وفيها من المؤمنين والمؤمنات اللهم املا كل بلد مسلم بالصالحين والصالحات يا رب العالمين فالانسان يتمنى الخلد ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين يا إما تخلد فأبونا آدم من حبه للبقاء من حبه للبقاء قال ده كويس أقول أبقى خالد وأعبد ربنا وبعدين إيه ملكين تبقى أنت ومراتك ملائكة الملك بطبيعته هل يعرف العصيان؟ هل يعرف الذنب؟ لا لأن احنا في الدنيا كم نوع من المخلوقات؟ ثلاثة مخلوقات خير محض كله لهم الملائكة النورانية ومخلوقات شر محض كله الشيطان يعني في خير محض ما يعرفش يعمل الشر ما يعرفش وفي شر محض ما يعرفش يعمل الخير وبينهما تركيبة ثانية فيها جانب الخير وجانب الشر اللي هو مين؟ احنا الانسان قال فان تغلب في جانب الخير على جانب الشر صرت عند الله افضل من الملائكه لان انا اصلا عندي نوازع ايه شر فيتغلب جانب الخير على جانب الشر يبقى عند الله اعظم من الملائكه لك اسجد الملائكه لابينا ادم او اسجد لنا الملائكه في صوره ابينا ادم وبعدين اتغلب في جانب الشر على جانب الخير يبقى شيطان مريض شيطان مريض لكن ربنا حذرني قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان ليه قصصت عليكم قصة من قبل صلوا على رسول الله انا عايزها عشان تعرف ان انت مش شاطر والشيطان هو اللي شاطر قلنا عن الثلاثة الذين تركوا اختهم عند الراهب فاكرين الحكاية خلاص الحمد لله ننقل على غيرها يبقى اذا اما ان تكون ملكين او تكون من الخالدين خلاص فشيف يقول له يا ابت يا ابت انا عارف انك ما تسمعوش الحكايه يطلعوا يخنقوا اللي سمعوا الحكايه بره ماليش دعوه المهم سبحان الله ف- فالمهم المهم فسبحان الله قال له ابت اتطيع الشيطان وتغضب الرحمن فقال له والله يا بني ما ظننت ان احدا يقسم بالله كاذبا ولذلك كلنا للاسف تقول يا سلام يا ابونا ادم بس ما كنا مستريحين يعني لازم تاكل اكله من الشجره تورثنا عناء الدهر كله ما كنا قاعدين مستريحين احنا كنا كلنا كلنا في الجنه واكلنا واستريحنا لا لتجريع قدر الله وإلا تعيبش على ابوك ادم لا عيب على روحك انت طب ربنا قال لك هذا صح وده غلط وانت بترتكب الغلط ولا ما بترتكبش ترتكب اشمعنى بتعيب على غيرك ها لما لما تعيب على غيرك قال سيدنا ادم في تعليمه لابنه قال له مش ممكن حد يحلف بالله كاذب طيب تعالى لسيدنا نوح اول الدعاء قصته لطيفه وعظيمه قعد 950 سنه درس الصبح ودرس بالليل مش درس كل اثنين لما بن... بن- البطاريه تفضي لا قال اني دعوت قومي ليلا ونهارا درس بالليل ودرس الصبح اديهم درس لما المغرب يجي اديهم درس اطلع الصبح اديهم درس اظن درسين على مدى ايه 10 سنين 20 سنه ألف سنة إلا خمسين عاما يعني لو بتوع التأمينات والمعاشات شوف ملف خدمة 950 سنة لك أن تتخيل ها واذكر انا كنت بدي محاضره في احد الاماكن الحكوميه قال لك ياه ده كان يستحق معاش كامل يا ابني معاش كامل ايه معاش كامل كان بيشتغل عند الله المهم اللهم عليك. قال كل الناس برضه داخله في المعاش والبلوغ يا ابني معاش ايه ده كان بيدعو الى الله معاش ايه اللي- المهم المهم. معاش اللي يزعل 950 سنه قال له نوح خلاص اتقفل الباب الله علم الله السابق مفيش حد تاني لا يؤمن من قومك الا من ايه الا من قد امن اغلق الباب مفيش حد هيجي جديد طب اعمل ايه يا رب قال اصنع الفلك قوم عدين عليه ايه يا نوح آه بعمل بس سفينه ليه خلاص ان شاء الله بعد كام يوم كده هيجيكوا طوفان يوديكوا في داهيه انتوا اللي خليكم لان ده عليهم اه لان فاكر انت آه، اثر بدر الشيء بالشيء وفقا الرسول جمع الصحابه وكان يتشاور معاهم صلى الله عليه وسلم هيا سمعونا رايكم قالوا نعم يا رسول الله قال ايه رايكم في الاسرى دول ابو بكر قال يا رسول الله شوف شوف ال- شوف القلب الحنين ده هم الاهل والعشيره يعني برضه طيعهم كفار وبيحاربونا ومسكناهم اسرى واحنا عندنا مقدره لكن يعني يعني خد منهم الفديه واللي ما معهوش يعلم الصح عشرة من الصحابة القراءة والكتابة مشروع محرومية اهو ها؟ أوه، خلاص طب وانت يا عمر اسمع بقى كل واحد بيعبر عن شخصيته ها يا رسول الله لو كنا مكانهم لقتلونا اقتلهم ها ما اعرفش كلنا نحب ال- ال- ال- بيبدو المصري متركب على ال- على العنف برضه مش على يعني والله غلبان واغلب منه ما فيه لكن هو لسان لكن ما آه. لا من لا ولا البابا ولا غيره لو كان البابا كان يبقى لسانه حلو مفيش واحد يقول لك لسانه زفر وقلبه ابيض لا لو قلبه ابيض يبقى اللسان بياخد من ايه؟ من الحليب الابيض ده خلي بالك لو قلبه فيه كوبيا جوه لسانه بي- بيبك كوبيا ده عامل زي ال- العرب والناس كلها خلي بالك فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله ليلين قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من اللبن وإن مثلك يا أبا بكر مثل إبراهيم قال من تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك أنت الغفور الرحيم ومثلك مثل عيسى قال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم وإن الله ليشدد قلوب رجال فيه يعني الشدة هنا راجعة لله برضه ها وإن الله وإن مثلك يا عمر مثل نوح قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا وإن مثلك مثل موسى قال رب أطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم يا حرام أبيض ده سيدنا نوح يقول لهم ده انا اعمل السفينه عشان لما يجي الطوفان تلاقي يضحك عليك زي الناس اللي بتضحك عليك كده في الشارع في الشغل ايه ده؟ هو انت سبت لحيتك؟ انا بضحك ليه؟ واحد شايل دقن وانت زعلان ليه؟ ها؟ واحده حاطه الطرحه ولا الخماره ولا النقاب على جسمها ايه إيه انت زعلانك في ايه؟ ولا انت زعلانك ايه؟ ها؟ الحرب شرسه ولد بعد ما كانش بيصلي بدا يصلي طب طب انت بتضحك عليه ليه؟ نفس القضيه كلما مر سخر ومد قال له بس المهم العبره باللي يضحك في الاخر ولا ايه المهم اللي يضحك في الاخر اللي مو اللي يضحك في الآخر. المهم قال سيدنا نوح رب اني مغلوب فانتصر يا سلام لما تبقى مغلوب وتقول الايه دي بصدق تندردك على ال على على اللي ظلموك رب اني مغلوب اوعى بس تقولها على مراتك صحيح قد تكون مغلوبا ها لكن مفيش داعي برضه غلبها برضه كتر خيرها الحمد لله برضه يعني اه فدعا ربه اني مغلوب فانتصر دعا ربه ربنا القضيه مش عايزه اجتماعات ولا لجان ولا لا لا جاءت الباء للترتيب والتعقيب قال ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر مش فتحنا السماء لا قال ففتحنا ابواب السماء لان الباب لما يفتح يدل على الاندفاع تخيل انت لما الحصان دي بتاع اسد المفرد اتشال كلنا ونيجي خارجين نخرج بسهوله لكن لما نخرج كلنا من الباب الضيق ده وما اعرفش بتوع الاوقاف والمساجد الضيقه والابواب ليه طب وسعوها لعلكم تدخلوها يوما ها يعني عشان وانتوا خارجين ما تزنقوش واصل بعد الناس وخلص صلاه تقول لي عايز تفك تفك على فين؟ ام محروس قاعده في البيت برضه نفس وشها اللي اللي اتكشف فيه يعني على بعض. يعني اتاخر شويه برحمه الله المهم ففتحنا بقى يدل على الاندفاع قال وفجرنا الارض عيونا ياه مش فجرنا في الارض عيونا لا قالوا فجرنا الايه الارض يبقى الارض كلها صارت ايه عيون الميه نازله من فوق بالاندفاع والميه طالعه من تحت تمام ها؟ قال فالتقى الماء ان ايوه ايه ماء السماء مع ميه الارض يا خبر ابيض خلاص والايه والامواج صارت كالجبال خلاص بقى امر الله بقى ها؟ ها؟ امواج كالجبال يا نوح اسلك فيها من كل زوجين اثنين بس ما عدا ال- المقصودين من الحساب مراتك آه، آه، الناس التانية، آه، بابنك ها؟ ركب السبيل قال كمان خد من كل نوع من الحيوانات من كل الزوجين خد من كل ح- اثنين اثنين اثنين خلاص حتى يقال في الاسرائيليات يعني مع ان الر- ال- الراي ده غير معتمد قوي لكن يعني يقال انه عايز يعرف ان قرب على البر ولا لسه فبعت الغراب اللي هو شوف كده وصلنا ولا ما وصلنا الغراب لا جيفه منتنه قاعد ياكل يرغب فيه وساب سيدنا نوح بعد الحمامه جابت غصن الزيتون وذاك يضرب به المثل في السلام يعني يعني يعني في امثله كده او حاجات معينه ربما لها اثر في القصص لكن ليس هذا الحديث معتمد احسن واحد يقول لك ده الشيخ بيخرب يعني هذا ليس بحديث آه، في الامثال نقول قصه معلش لكن في التفسير ولا- لازم ايه ما- الاحاديث المعتمده ها. زي ال- ال- ال- السيدة الفاضلة ويا سيدنا الشيخ انت ما شاء الله عليك في الامثال تعرف تقول لي قصة المثل بتاع على قلبها القانون نعم يا اختي ايه ده وانا بقى بتاع مفسر امثال نعم وعلى كل انا ست عشان برضه المكالمة كلمتك برضه هرد عليكي اخ ليبي كان زمان جاي يزور ايه مسجد احمد بن طولون زمان من اكثر من 200 300 سنة فجابوه الباخرة من ليبيا على اسكندرية هو مش عارف حاجه انزل بقى اللي هو هو صالون هنا قال لا هو صالون ده في القاهره قال طب الله طب وانزل ازاي قال لا تنزل وتشوف لك اي مواصله ثانيه توديك القاهره قال لا على قلبها القانون انا مش لازم من هنا إلا لما توديني طب توديك ازاي ولا هي الباخره ما بتمشيش الا في ال- المهم هو حد يتصل بيه ويقول لي الامن النفر قصته ايه المهم يعني بس عشان انا صابت عليا الست اللي تفاهت يا ربنا يهدي الحال ما هو- ما- ما- الناس مفكره ان العالم ده اي سؤال بتساله فيه يقول لك سؤالك ده شيخ هو صحيح مش في الدين بس في الدنيا طب انا مالي في الدنيا طب اسالني في الدين في الحلال في الحرام تطلع تفسير ايه حكم المواريث بس بتسال في حاجه ثانيه برضه و- وانا كشكول المهم ما علينا فسبحان الله العظيم سيدنا نوح بقى اول ما ركب نادى على ابنه يا بني اركب معنا تعال بقى معنا ولا تكن مع الكافرين عليك يا ابني معانا الواد بقى فتوة بقى وزي الشباب بتاع اليومين دول بقى ما, ما, ما- ما يتبرش بأمر أبدا قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء يا ابني ما فيش حد هيعصم النهارده إلا من رحم ربك يا ابني تعالى ما فيش ما فيش فايدة آه، المهم ربنا من رحمته قال فحال بينهما الموت حال بينهما الموت عشان سيدنا نوح ما يشوفش منظر ابنه وهو بيغرق لأنه استوت على الجودي وصلت الجبل يسمى جبل جبل الجودي سيدنا نوح قعد يستعين ابنه ربي انني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين الاجابه كانت اغرب من الخيال يا نوح انه ليس من اهلك يا خبر ابيض يا ابن يا رب في اهلي اكثر من البنوه قال لا اسمع الايه اللي بعدها او اللي تكملت الايه يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح القراءه الثانيه بتاعت ابن عباس انه عمل غير صالح بيشوف اخوك اللي جنبك في المسجد ده اقرب اليك من اخوك اللي ابن امك وابوك اللي مرمى على القهوه دلوقتي لان ده يترمي عليك في اي حته لانه بينصرك لله بيحبك التاني بينصرك عشان انت ابن ابوه وامه بال- بالعصبيه لكن ده بينصرك بعصبيه الدين والدين اقوى والدين اقوى اللهم اجعلنا من الاخوه الالهيه بك يا رب العالمين اه يعني صعب بس استوت على الجود ايه خلاص ماشي قال سيدنا نوح خلي بالك بقى من الشيطان لما يخش اتباع سيدنا نوح الخمسه الكبار جم اولادهم قال الله العيال ولادنا هيجوا ينسوا, ينسوا اجدادهم طب نعمل ايه؟ قال نعمل لهم شويه صور كده و- وتماثيل عشان اولادنا يفتكروا شكل اجدادهم بس كشكل ش- شوف الشيطان داخل ازاي؟ ها؟ نعمل لهم اشكال عشان احفادنا ما ينسوش اجدادهم العظماء الصالحين دول عملوا خمس تماثيل للكبار بتوعهم ود وسواع وعروه وعروه خلي بالك الجيل اللي جاي بعديه بدا يتباعد شويه عن الدين بدا يقول اه اه اجدادنا دول كانوا صالحين اجدادنا دول كانوا صالحين واحنا بقى نتقرب بيهم الى الله اه بدات اللعبه ايه اه لعبه الشرك ما تسميها لعبه برضه لان الشيطان بيلعب معاك وانت تصدق اللعبه بدأ بعد كده خلاص يعبدوا من دون الله عز وجل وبدأت عبادة الأوثان في الأرض ياه ياه يبقى ربنا يجدد للبشرية إيمانها يرسل الرسل تترى رسول ولا رسول يأتي أبو الأنبياء اللي قصته أعظم القصص أو من أعظم القصص الخليل إبراهيم خليل إبراهيم عليه وعلى آله الصلاة والسلام قصته بقى زي ما كنا قلنا زمان من 10 سنين في قصة الأنبياء عدى بيه دي سبع ثمان دروس متوسط سيدنا يقول قد إيه ده أم واحدة قصته غريبة بقى لأنه أولا حليم كريم أواه منيب متواضع نحن على ملته هو الذي سمانا بالمسلمين ووفاء له نصلي عليه بكل صلاة آه؟ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد ليه لان احنا ده وفاء الامه المحمديه للخليل عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام سبحان الله لدرجه الرسول يديله مكانته بقى يقول نخرج من قبورنا عرايا كما ولدتنا امهاتنا شعثا غبرا غرلا يعني غير مختنين كما خلقنا سبحان الله كما بدأنا أول خلق نعيده وأول من يكسى الحلة خليل الرحمن إبراهيم لكن لما الحليف شافه في السماء السادسة في ليله المعراج كان كل رسول يلتقي بالحبيب صلى الله عليه وسلم يقول مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح سيدنا ابراهيم اول ما التقى بالحبيب بقى قال له ايه مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح طيب. هو كان يقول الد الذبيحين اسماعيل ابن ابراهيم وايه وعبد الله ابوه سبحان الله مرحبا بلغ امتك مني السلام يا سلام هو اللي بلغك يا سلام حلال الخليل علينا بلغ امتك مني السلام واخبرهم ان الجنه قيعان قيعان حصبرها اللؤلؤ وملاحها المسك الاكبر وغراسها سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم بلغ رساله طيبه للامه المحمديه سيدنا الخليل بقى عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم من كرم الله انه وضعت اقدامه الطاهره ارض مصر الطيبه جاء الى هنا ودخل على فرعون ودعاه وهابه فرعون واعطاه السيده هاجر كهديه من عمه وعاد بها الى ارض الجزيره والناس يقولوا لك القصص بقى اصل ساره ها غارت من هاجر فلما غارت سيدنا ابراهيم اشترى نفوه واشترى دماغه فراح واخدها رميها في مكه يا ابني الكلام ده اشتري دماغك انت اشتري دماغك عمك اشتري دماغه خالك اشتري دماغه اما سيدنا ابراهيم لا يتحرك الا بوحي من الله عز وجل ما هو سيدنا ابراهيم ياخد مراته وابنه ويرميهم في الصحراء الا بوحي من الله سبحان الله مش بتقول له الله امرك بهذا يا ابراهيم يا ربنا امرك بكده طب بلاش خد مراتك وعند الكيلو 100 في الصحراء وسيبها مثلا يعني مثلا اوعى تعملها ها ما تقدرش تعملها اولا بنقطه بشجاعتك طبعا ما عارف النقطه الثانيه هتيجي تلاقيها في البيت زي القطه برضه ها يعني سبحان الله انا بس يعني انا بس بقى يعني اشياء انت بس فيكم تعبين مسؤولين او كده انا بحكي لكم قصه طبعا انا قلت حاجه غريبه المهم لان واحد بيقول لي وانا جاي قبل ما اجي نبت يا شيخ عايزين درس خفيف شويه كده الدنيا تعبانه والشغل والعيال والمدارس ومتزلزلين من الزلزال كلمتين حنينين كده الله يفتح عليك حاضر يا عم مش هشد عليكم النهارده قالوا النبي قصص شويه كده بن- بنرق بنرق حاضر انا لسه ايه أنا اكرمه الله اهو هو السبب في في الموضوع اللي بقول لك فيه ده قبل ما اجي بخمس دقائق آه، كلمتين قالوا حاضر آه، حاضر. انا تبعت ليه لا المهم فتخيل انت سيدنا ابراهيم يروح سيد مراته تقول له ايه لا صوتت ولا لمت الناس آه الله امرك بهذا هو مش قادر يرد صعبان عليه ابن الرضيع ومراته إيه، الواد الغير ذي زرع مش نفس الزرع لا في ما دام ما فيهوش زرع يبقى ما فيهوش ايه؟ ما فيهوش ميه ما فيهوش تاريخ ابن يومين سبحان الله وبعدين آه الله لا اي ربنا قال اذا لن يضيعنا خلاص بقى خلاص هنضيع ازاي؟ كيف رضيه الله الذي قد امر خلاص المهم تركه وعارفين انتوا بقى القصه سعيها بين الصفا والمروه وتيجي عند الميلين الاخضرين اللي هم موجودين في المسعى النهارده ربنا يعني يعني يتفضل علينا جميعا بالحج والعمره مرات ومرات ان شاء الله رب العالمين ومن لم يحج واعتمر فليرزقه الله ما يؤدي ذلك باذن الله وليكتبها لنا جميعا ان شاء الله في الميلين الاخضرين منورينهم كده دلوقتي اخواننا قائمين على الحرم بلون اخضر نيجي فيهم الرجاله ايه يهرولوا يعني ايه يجروا ليه يقولوا ان دي كانت مثيل الوادي مثيل الوادي يعني كانت منخفضه فهي سايبه ابنها الرضيع على جبل الصفا فلما تيجي في المنحدر ده هي كل شويه هي بتجري عشان تشوف ميه فبتبص لورا كل كام خطوه تبص لورا تلاقي اسماعيل ايه قاعد وكان لسه بيقعد بيحيى يا دوب فخايفه يتقلب من فوق الربوه ولا حاجه فتبص عليه كل شويه تيجي عند العلامه الخضراء اللي موجوده النهارده ده كان بدايه المنزل فلما تنزل تبص وراها هتلاقيها منخفضه على الارض ما فتشوفش مين ما تشوفش ده. فتجري عشان تلحق تطلع على حته عاليه عشان تطمئن على وليدها فاحنا خدنا المنسك ده نيجي عند الحته دي ونجري عشان نتذكر السيده هاجر ام اسماعيل جد العرب عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام. المهم سبع اشواط رايح جاي رايح جاي وبعدين اول ما لقيت الطير ده على طول سيدنا جبريل نزل يقال يعني بالجناح بتاعه راح لامس الارض وسيدنا سبحان بيعمل بايديه تفجرت بئر زمزم خلاص خلاص بئر زمزم حاولوا العلماء يعرفوا هي قرارها فين ملهاش قرار طب ادلها من زمن الخليل عليه السلام ومن زمن ما قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بتقريبا 4000 سنه لغايه النهارده شوف الحجيج والرواد والعمار والزوار بيشربوا من زمزم لغايه فين وسوف تظلوا الى ان تقوم الساعه آه. لا تغفر ولا تذم آه سبحان الله طعام الطاع وشفاء السقم سبحان الله والست راحت امريكا تتعالج والله هذا حدث راحت عالت والدكاتره في امريكا قالوا لها الخلايا السرطانيه انتشرت في جميع اجزاء الجسد وانت جايه في مرحله متاخره جدا روح بقى لان فاضل لك يعني 15 20 يوم بالكثير فرجعت الست وبعدين وهي في الطياره قعد جنبها واحده مسلمه تقول لها مالك تعيط آه، انا قالوا لي وبتاع ده انت عمرك ما حجيت قالت لا لا لا لا حجيت ولا بصلي ولا اعرف ثلاثه ده انت تحجبي وتصلي تروح تعملي عمره تشرب ميه زمزم يمكن ربنا يكرمك المهم راحت شربت الماء زمزم صحتها بتتحاسب بتتحاسب بتتحاسب راحت امريكا ثاني تعمل ايه؟ تعمل مراجعه على جسمها تشوف ايه الاخبار فالدكاتره استغربوا قولوا لنا من ساعه ما مشيتي من هنا لغايه هنا، ايه الاكل اللي اكلتيه؟ وايه الشرب اللي شربتيه؟ وايه الدواء اللي بتاخديه؟ ومين الدكاتره اللي عالجوكي؟ قلت لهم لا لا رحت للدكاتره وباكل عادي وبشرب عادي بس الحمد لله بدات اصلي واتوب الى الله ورحت مكه وشربت من بئر زمزم، ايه بئر زمزم دي بئر اللي يشربها فالسبعه بتوع الكرسيون شهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، آه، سبحان الله، آه. بس بنيه يكون مالك حلال يكون نيتك صادقة مش عاملها رياء ولا سمعة مش عاملها صراع ولا مكسب لا إنما هي لله رب العالمين المهم سبحان الله نعلم بقية القصة حتى تندرس زمزم مرة ثانية انطمرت واختفت فجاء عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم فشاف في الرؤية حاجة غريبة أوي هاتف بيهتف له من هاتف الرؤية بس أيقن أن الهاتف ده إيه كأنه في حالة يقظة يا عبد المطلب قال له نعم قال له احفر بره قال له وما بره راح الهاتف مشي تاني ليلة نفس الهاتف احفر المضمونة قال له وما المضمونة الهاتف اختفى ثالث ليلة احفر زمزم قال له وما زمزم قال له لا تحفر ولا تزم عند نقرة الغراب الأعصم اسمع الكلام ماشي عبد المطلب عند الكعبة حاطط ايديه وراه بيفكر في الرؤية ايه اللي اول ليلة احفر مش عارف بره وبعدين احفر المضمونة واحفر زمزم ايه زمزم عند نقرة الغراب الأعلى الغراب الاعظم الغراب الاسود وفيه ريشة بيضة وده بين الغربان واحد في المليون فوجئ عبد المطلب بغراب فيه ريشة بيضة واقف بيلقط في حتة جنب الكعبة قال الله اهو ده غراب اعظم وبيحفر عند نقرة الغراب الاعظم جه راح مروح جايب فاس وجايب ابنه الحارث وكان ابنه الوحيد اللي هو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالى يا حارث ساعدنا قبل ساعدك جه يحفر قريش راح تساله عليه تعمل ايه يا عبد المطلب؟ قال جاني هاتف انا احفر في الحته دي قال ليه ازاي؟ تحفر جنب الكعبه؟ مين اللي قال لك الكلام ده؟ لا لا لا لا لا ممنوع فرفع وجهه للسماء قال يا رب لان ابني وحيد منعتني قريش لو رزقتني بعشرة من الولد لذبحت واحدا منهم تقربا إليك عشان يبقى لي عشوة جه تاني يوم شاف نفس الرؤيا قال له يا اخوانا قال طب نقول لك ايه نحتكم الى كاهنة الشام قال ماشي ركبوا النوق او الجمل بتاعتهم وخرجوا من مكة على الشام تاهوا في الصحراء والمية خلصت وبعدين ايقنوا الهلكة قالوا كل واحد يحفر قبره واللي يموت الاول اخوانه يدفنوه لغايه اخر واحد هيقع ها الطير هتيجي تاكل من لحمنا قريش وهي ماشيه على الطريق العمومي او الطريق الثالث هيلاقوا طيور يعرفوا ان في جثث هيجوا يبقى ايه ينقلونا ينقلوا جثثنا الى مكه قال لا والله انا لا ايأس ابدا من رحمه الله شوف برضه السلاله ماشيه ازاي ده جد رسول الله والد عبد الله قال لا لا لا أنا ما أقاس. هتعمل ايه؟ قال لا انا هتوكل واقوم بالناقه بتاعته يمكن اهتدي الى الطريق الناقه بتاعته وهو بينخسها كده بيلمسها بالبتاع عشان تقوم وهي قايمه نبعت تحت اقدامها بئر من الماء قال عبد المطلب قال له- قال يا عم احنا لو اهتدينا للطريق احنا خلاص هنرجع معاك وهنساعدك ونقف جنبك لغايه ما تحفر زمن او تحفر البئر اللي قالت لك عليها راح حفر نفس الحفره التي كانت على زمن جده اسماعيل عليه السلام لكن الكعبه نفسها سيدنا ابراهيم وهو يرفع القواعد من البيت قال يا رب طب حدودها ايه؟ ربنا راح بعثه سحابه في وضح النهار قال له على قدر السحابه دي ها ابني وارفع القواعد فالنهارده الكعبه 12 متر في 13 متر بالظبط على قدر السحابه التي كانت على زمن الخليل عليه السلام دي لما سيدنا ابراهيم طلع بالمبنى لغايه قول متر ونص مترين لغايه طوله طب نعمل ايه؟ فقال يا اسماعيل هات لي حجر عشان اقف عليه اكمل المبنى سيدنا ابراهيم يقف على المبنى على الحجر ده وسيدنا اسماعيل يناوله الحجاره سيدنا ابراهيم عايز يروح ناحيه اليمين يلاقي الحجر في نص ويطلعه ناحيه اليمين لما خلصوا الرقبه ناحيه الشمال يروح ناحيه الشمال عايز يقع فوق شويه يطلعه ينزله ينزله الله الله الله الله ده الحجر ده مش ده فخلص المبنى لا الحجر ده احنا هنحطه هنا معلم لبدايه الطواف وهو الحجر اللي موجود لغايه النهارده اللي احنا من ايه من قبله شهد له الحجر يوم القيامه بالشفاعه ان شاء الله رب العالمين باذن الله بس ايه مش هنزاحم بعض ونضرب ونلاقي دم عند الحجر وواحد ياخد مراته ولا اخته ولا بنته ويزوق اوت في الرجاله لا ليس هذا من الاسلام في شيء وقال يا عمر يا ابن نعم يا رسول الله قال له انت قوي لتطف خارج ال- خارج الطواف انت تطوف من اخر الصحن من بره انت راجل قوي ولو شديت كده حته تروح آه، موقع لك ثلاثه اربعه يعني ما في داعي ها فسبحان الله ويعني الحقيقه كنت سعيد كل السعاده ان من سنتين لقيت الراجل المسلم آه، الملاكم محمد علي فايز بيطوف من حوال من بره خالص فبسلم عليه بقول له يا اخي بارك الله فيك اللي بتطوف من الحته دي انت انت مش واخد بالك وانت ماشي يعني انت تاخد واحد فوق ولا حاجه مش واخد قال تاسيا بعمر بن الخطاب اه رئيس الله ما شاء الله عليك قال انا زي عمر اه ايوه قال ابن انجليزي بس قال انا زي عمر بن الخطاب اطوف من بره عشان ابقى يعني مطبق لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المهم فسبحان الله العظيم آه، آه، زمزم لا اله الا الله هكذا هي قصتها ودي لمحه من حياه الخليل الكلام ده كله ايه؟ يعني العلم بيندرج يروح سيدنا ابراهيم ويجي بعدين سيدنا اسماعيل وبعدين تبتدي ايه؟ الرسل تباعا تباعا يجوا بقى اولاد سيدنا ابراهيم ابو الانبياء يجي بقى النبيين الغريبين بقى نبي كل واحد فيهم نبي ملك رسول غني الله الله الله. سيدنا داوود وسيدنا ايه؟ سليمان مين ابو مين ها لو يا بقى ولا العكس لا لا هتقول نمت كمان شويه طب ماشي هتوحدوه لا اله الا الله القصه دي عجيبه بقى قص- قصه سيدنا سيدنا داوود وسيدنا سليمان ده بقى العالم كله بقى تخيل واحد ربنا يديله يمسك ال- الحديد سيدنا داوود يطلعه من المنجم يعملوا كده عايز يعملوا عمود يتعمل عمود عايز يعملوا يبططوا يتبطط عارف الطين الصلصال اللي العيال بيعملوا بيه البتاع في حته الراب او ربنا الال له الحديد كهذا ياه والنا له الحديد هنعمل صبغات وقدر في الشر يعني ايه يعني يعني يبص عليك كده يعمل لك حاله على قدك بالظبط سبحان الله وهو اول من صنع الحراب والسيوف والكلام ده من الحديد النا له الحديد اسلنا له عين القط يقعد بقى ال- المزامير بتاع الزبور بقى صوته جميل قوي يقعد يرتل ويرنم أم مين الكورس بتاعه مين اللي بيردد معاه يا جبال قومي معه والطير يا سلام يعني هو ال- الكورس بتاعه مين الجبال والطير تردد وراه ولذلك سيدنا الحبيب لما دخل ليه ابي موسى الاشعري بيصلي احواء الصلاه فبعد ما خلص نصوص سيدنا موسى جميل في القران قال له ابا موسى انا اعرف بعد ما خلص قال له قد اوتيت مزمارا من مزامير ال داوود وسيدنا موسى يقول للناس ها خدت بالكم من الحته دي خدت بالك لا قال يا رسول الله لو اعلم انك تسمعني لحضرته لك تحضيرا انا كنت يعني اتقنت القراءه شويه عن كده انت ما اعرفش انك قاعد تسمع ها تواضعا منه صلى الله عليه وسلم ها، مزمار من مزامير وذاك ربنا هيمن على اهل الجنه اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين في قصه تحفظونها ربنا احنا ما سمعناش صوت سيدنا داوود وربنا يجمع اهل الجنه كده في يوم يوازي يوم الجمعه انا مش عارفين انتوا القصه لكن برضه دي ده بقى هقولها عارفها هقولها لك تاني ها انا مش هقول لك عارفها انا عارفك عارفها بس هقولها لك بانها حلوه ها؟ انا نفسي بقى بتاثر بيها ها فسبحان لان ربنا يمن علينا وعليكم بجنه الرضوان يا رب العالمين يا عبادي ها؟ الاول يا ملائكه نعم هؤلاء عبادي واهلي وجيراني وعصبي يا سلام على الكتاب هل احنا عباد الله وجيران الله ده انت لما بتجاور آه، واحد مدير تقول لي، عارف مين جارنا والله المدير العام يا عم عام والله غير احنا مالنا سبحان الله خلاص انت بتفتخر احنا فبالك بقى لما تبقى جار الرحمن العباد وجيراني واهلي ووفدي يا ملائكتي هل اطعمتموهم؟ لا يا رب اكلناهم هل سقيتموهم؟ ايوه يا رب سقناهم هل كسوتموهم؟ ايوه يا رب كسناهم هل طيبتموهم؟ لا يا رب واحنا طيبهم من ايه؟ ده السحاب مشي وقفوهم وبصوا على السحاب كده اكل السحاب راح ممطر قالوا دي عطور ورائح جميله السحاب نفسه مش المطر ينزل عليها طين لا ده منزل ريحه حلوه قال يا عبادي سوف أسمعكم صوتا لم تسمعوه من قبل قم يا داوود يا سلام رتل مزامير الزبور يا سلام هل احنا بوداننا المتعبه دي تعبانه اللي ما بتسمعش ده الكلام السيء قال من رحمه الله لما يكرمنا رب كرمنا يا رب قال سمعنا صوت نبي الله داوود وراح الباء تخيل انت بقى الناس بقى من من, من حلاوه صوت سيدنا داوود الناس هتعمل ايه؟ يا سلام سبحان الله قال يا عبادي هل سمعتم اجمل من هذا؟ معقول يا رب وعزتك وجلالك ما سمعت لا بقى وعزتي وجلالي لا اسمعنكم افضل منه واجمل منه واحلى منه قم يا حبيبي يا محمد عليه الصلاه والسلام رتل عليهم سوره طه ده يعني اخونا الغلبان الشيخ نصر لما ربنا يفتح عليه شويه في ايه ده سنه الصوت ده راجل- الراجل ده صوته حنين ها تمام بقى ها؟ لا شيخ نصر ولا غيره ولا عمر ولا الزحمه اما تسمع طه من فم الحبيب طه لك تتخيل بقى يا سلام يا سلام يا رب مفيش احلى من كده ايه هل سم- لا وعزتك وجلالي وعزتي وجلالي لو اسمعنكم فيكشف عن ساق يكشف الرحمن عن وجهه الكريم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ويقرأ الرحمن سورة الرحمن فيغيب الناس ما شاء الله لهم ثم يقول الله يا عبادي هل سمعتم ولا رأيتم أفضل من هذا والله يا رب ما رأينا ولا والله لو أعطينكم أفضل من هذا يا رب في أفضل من كده أي سوف أسبغ عليكم رضواني فلا أسقط عليكم بعد ذلك ورضوان من الله أكبر أكبر هذا الرضوان الأساسي أو ده اللي فاز أو ده المفلح اللهم احشرنا في زمرة المفلحين يا رب شوف بقى العظمه بتاعت سيدنا سليمان رغم اللي ربنا اداه له قال ايه قال الطيور تظلله وفردك ناحيتها والطير اللي يغيب عن مكانه سيدنا سليمان يعرفه العسكري بتاع الدرك ده ضربه امال هو عارف ان الهدهد غاب ليه ليه مكان الهدهد فاضي راح فين ها ده انا ده, ده انا بقى يعذبه يذبحه يعمل فيه جاله الهدهد بقى بالمنظر بقى عم قاعد عامل لي ملك بس ها وعارف انك احطه اذا لم تحط به انا عرفت حاجه انت مش عارفها اه وجئتك من سبأ بنبأ يقين انت بتشوف الديمقراطيه بتاعت سيدنا سليمان بقى تقول له اقفلي انت تعرف عني انت حد يفهم اكتر مني ده أنا فاهم كل حاجه خلينا سيدنا سليمان هذا بقى خد اللي جواب اهو انا بحكي لك يعني ممكن القصه ده احنا ماشيين كده بدايه نشوف العلم بيندرس ازاي شوف ال- كل نبي بيجدد العلم يجدد العلم والعلماء يجدد لما ربنا يشاء بقى بالفعل علم سبحان الله راح بقى الهند واخد الجواب بقى رميه للملك السبت فتحت الجواب القي الي كتاب ايه كريم ايه الأس- اللي عرفها ان الكتاب كريم لما يجي لك جواب من واحد غلبان زي حالات إيه، ورقه مكعبشه الله اعلم ولا النتيجه مكتوبه على ظهرها لكن لما تلاقي ورقه شيك كده مكتوبه على حاجه نظيفه ومش عارف ايه ده في ناس النهارده بيعملوا دعاوى الافراح على تحفظها في في يعني انا ما شفتش لكن قالوا لي والله قالوا لي بيعملوا دعوه يعني تخيل حاجه ب- توصلك كده دعوه دعوه فضه ها رايت الناس منفضه الى من عنده فضه ومن لا عنده فضه فعنه الناس منفضه المهم فكتاب كريم من جوابه انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعلوا علي واتوني مسلمين بس كلمتين ورب غفار ها ايه رايكم انا ما باخدش في راي ولا اقطع في امر حتى تشهدون والامر شورى فطبعا هم بقى فراوده بقى نحن اولي قوه واولي باس شديد يا سلام دول رجاله بقى والامر اليك يا سلام عموها في الاخر هذه احل عمل احنا بقى رجاله واحنا بس احنا توعي برضه وتعس قوم ولوا امورهم امراه ما دام الست مسكت اه اه آه. المهم المهم اه المهم المهم فبطن الارض خير من ظهرها بطن الارض خير المهم فالمهم انا انا ابعت له هديه كده واشوف يعني هل هيقبلها ولا مش هيقبلها ايه شويه ذهب حل ذهب كده وبتاع ثلاثه من الرسل بتوعها على سليمان في القدس يلا راح الجن عامل لسليمان الطريق ممهد الى عرشه الارض بسبائك الذهب يعني الطريق نفسه مش قار وزفت وحفر ومجاري لا معمول طريق من الذهب ودول واخدين كيلو 2 كيلو رايحين زي ما ضربت لك المثل قبل كده كل مثلا انت عندك مثلا 50 60 فدان عنب وانا رايح حضرتك واخد لك كيلو عنب معايا وفارد كده وبتاع حطيته جنب كده وانت تقول لي تخيل ال 60 فدان ما جابوش الا 450 الف جنيه بس العنب ابص الاقي الكيس وعايز اخبيه ارميه آه يعني كده ها؟ هو نفس القضيه الطريق نفسه ده امال هو ده يبقى عنده ايه؟ ده كشفوا قوي على جنبهم مكشوفين قوي هو اول ما شاف بسبب الهديه تقوم تدولها لي بمال احورها انا هعمل واسوي او العاجري على ايه الحيوان ده يخرب الدنيا عارف انها جايه يلا بقى مين اللي يقدر يجيب عرشها من سبق في اليمن على بيت المقدس في فلسطين المسلمه ها قبل ان ياتوني مسلمين واحد من العفاريت بتوع العفاريت خلي بالك ده وبعد يقول لك اه ده شيخ اسكت ده انا بالليل كده بحس بالمطبخ كده معلقه بتقلب السكر وشفت واحد كان طالع من حمامنا امبارح بقرنيه يا ابني يا حبيبي انه يراكم وهو قبيله من حيث لا ترونه يا سيدنا الشيخ والله بس هقول لك ايه بس ده ده بيتفتح وتيجي لوحده يا ابني اول طيب اول يا حبيبي انت واخد اول من اخوك الفرق والمصمم اللي في عفريت عندكم يا ابني العفريت هيدخل بيت المسلمين ليه؟ بيتك مليان ان شاء الله ملائكه والله ما حكيت لك انت الراجل هربان من مراته وتعبان من اخوه مش عايز يبص في كلمه قرفان فيجي اول ما يجي الليل يروح نازل تحت السرير ده معروس بس كده اصل انا متجوز تحت الارض هو عايز يفك عايز يعمل يضحك عليا ولا المهم العفريت قال انا بقى انا اتيك بعرشها قبل ان تقوم من مقامك يا خبر ابيض قبل ما تيجي المجلس قال له آه. ده مش كده واقف واني عليه لقوي عمر خاش انا قوي وعندي امانه لا هاخد منه حاجه ولا كنسل ولا احنا احسن يعني هذه الحكايه دي من زمان ما تخافش اجيبه لك كامل ده كامل ها قال لا دي وقت طويل قوي ده مين اسرع واحد بقى من ربنا فتح عليهم بقى انا مش عايز اخواننا الدراويش يفرحوا قوي الصغير يقول لك ايوه شفت شفت بقى الحته الثانيه دي الذي عنده علم الكتاب المهم ما علينا ها انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك يا سلام يا سلام غمض عينك وتفتحها باذن الله تلاقي الرساله وصلت غمض عينه وفتحها ليه العرش بتاع مش موجود قال نكروا لها عرشها انا عايز تعملوا عمليه ديكور غريب في المو- المساله جه الجن بقى جه شوف الجن بقى لما يشتغل الارضيه زجاج مرايا واجروا من تحتها ماء وسلطوا على المرايا اضواء كان يبص الضوء مع الميه من تحت مع البلور والكريستال اللي محطوط يقول لك ان مفيش ارضيه ودخلينها بقى هكذا عرشك ها ده عرشك الست يعني الله ما أنا قالت هو طب ازاي يجيبوه من ال- من اليمن ل- ل- ل- طب ازاي وانقالت مش هو لا هو ده هو نفس الكرسي ونفس الحواشي اللي حواليه ونفس المساند ونفس الله هي زي بتوع الدبلوماسيه اللي ما بتاخدش منهم حق ولا غلط. قالت كانه هو يعني يعني كانه هو المهم في الاخر خالص رب اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان لله رب العالمين حوالين سليمان بعد العظمه دي كلها البساط طاير بيه فظل الفلاح بيجري ورا المحراب بتاعه في الغيب فبص للبساط بتاع سيدنا سليمان اكانه متعود قال سبحان الله لقد اتى الله ال داوود ملكا عظيما الريح راحت نقله ال- ال- ال- ال- ال- ال- الكلمه لمين؟ لنبي الله سليمان انزل يا مصطفى هناك قال الفلاح تعال انت كنت بتقول ايه دلوقتي؟ ده خبر ابيض انت سمعت؟ انا أنا مش من ضمن البرود بتاعت الريح والصوت بيوصل عن طريق ايه؟ عن طريق الهواء خلي بالك دلوقتي عن طريق حاجات ثانيه لكن المهم احنا خلينا في الهواء بتاع سيدنا سليمان في الريح فسبحان الله قال له والله ده سيدنا سليمان بقى تسبيحة واحدة أو تحميدة واحدة أو تكبيرة واحدة وأنت تعمل خلف محرابك خير لك عند الله من ملك آل داود ثم قال هذا من فضل ربي ليبلوني ربي أشكر أم أكفر يعني ربنا بيديني كله عشان يختبرني يا ترى أشكر الله والله أنا أريد أن أقول إن الذين يضحكون علي ويحولون مسألة الزلزال إلى مسألة علمية بحتة أنا بعد أقول عشان علمي يعني عم- علمية بحتة أناس مخطئون تماما ولكن أريد أن أؤكد أننا بدعائنا وبلجوئنا إلى الله عز وجل يقول وهو القادر للأرض بمصر اسكني أيتها الأرض سوف تسكن الأرض بقدرة القادر سبحانه اما تتحول المساله المساله عندها بحته وان ده توابع للزلزال ومش ماشي المساله عندنا احنا بنحترم بالعلم ولكن جميعا نلجا الى الله ولا نعمل معاصي فوق الارض حتى تهتز الارض بنا وانما تثبت الارض بثبات القلوب مع الله وبشحذ القلوب لله جعلنا الله واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه شكر الله لكم وبارك فيكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته